احنا بنعمة ربنا هنكمل سفر يونان احنا شفنا في الاصحاح الاولاني البداية والبدايات دايما مش حلوة لكن النهايات دايما حلوة الكتاب دايما كده قصة الكتاب المقدس دايما كده بداية مش قوي نهاية جميلة يعني أول صفحات في الكتاب المقدس تلاقي السقوط والدمار والطرد والضياع وآخر صفحة في سفر الرؤيا تلاقي الملكوت والفرح والمسيح في مجده قصة كل شخص كده بيبتدي الأول بعيد عن ربنا ويفضل ربنا وراه لغاية ما يجيبه وتنتهي نهاية حلوة فدايما الإنجيل عشان كده يسموه الخبر المفرح إن البداية مزعجة لأن الإنسان متعب إنما النهاية حلوة لأن ربنا حلو فإحنا شفنا أول إصحاح مأساة إن النبي بيقع وبيغلط غلطة كبيرة نازل على دوره وإن البحر بيهيج والريح بتشد ومفيش فايدة وهو نايم وبيقولوا له قوم اصحى صلي لإلهك مش راضي يصلي إيه الحكاية يعملوا قرعة يقول كل حاجة يخافوا يؤمنوا يتخضوا إنما يحاولوا ينقذوه ما يقدروش ينقذوه وفي الآخر يقول لهم ارموني في البحر أنا لازم أموت أنا استاهل أموت إنما ربنا الحنين أعد حوتا يبلع يونان عشان هو حكم على نفسه بالإعدام لأن ربنا قال لا في استئناف خلي بالكوا ساعات يحصل معانا كده الواحد يبقى حاسس انه يستاهل فعلا الهلاك ويستاهل فعلا اي عقاب ويفاجأ ان ربنا مش بيعاقبه او يفاجأ ان ربنا عمل استئناف يعني لا ندي فرصة تاني فرصة غير متوقعة وفرصة عجيبة وحادثة غريبة نشوف اصحاح اتنين يقول ايه فصلى يونان الى الرب اله من جوف الحوت اصحاح واحد انا كنت مستنيه يصلي بقالي 17 آية مش راضي يصلي إنما لما دخل جوف الحوت صلى يعني الرسالة ببساطة صلي بالذوق بدل ما تضطر تصلي جوه الحوت يعني مش لازم الواحد يصلي غصب عنه خلينا نصلي من الأول كويس لأنه غالبا لو الصلاة دي حصلت قبل كده ما كانتش القصة مشيت كده الصلاة دايما هي اللي بتغير الأحداث برضو الكتاب واضح جدا في الرسالة دي ان دايما الصلاة تغير مجرى الاحداث عشان كده بعد اصحاح اتنين تلاقوا الاحداث اختلفت تماما انما اصحاح واحد عمال يتدهور الوضع لانه مفهوش صلاة اول ما يونان صلى الدنيا اتظبطت صلى يونان الى الرب اله من جوف الحوت يعني لما الدنيا بتشد قوي ما بيبقاش في حاجة غير الصلاة وساعات ربنا يطير الناس من حواليك ويغير كل الظروف ويحبسك غصب عنك عشان تقول يا رب ساعات توصل لكده مرة كان واحد زميلنا في الكلية زمان جات له زي حادثة كده و يعني قعد فيها شهرين ثلاثة في السرير إنما بعد كده قال لنا أنا بصراحة اكتشفت إنها هدية من ربنا أنا عمري ما صليت في حياتي زي الشهرين دول وعمري ما حسيت بربنا والظهر ما كانش ربنا لاقي طريقة تانية يخليني أركز غير كده فاحنا طبعا بنقول خلينا بالذوق لكن حتى لو حصل كده الواحد ما ينزعجش لان الصلاة هتعزيه وهتخلي الحوت سما ده تعبيرات بقى ابونا تدرس تعبيرات القديسين يقول لك الصلاة حولت جوف الحوت اللي زي القبر الى سما زي ما ربنا يسوع دخل القبر وحوله سما تعرفين في ليلة ابو غلمسيس في فلسفة جميلة قوي الليلة دي احنا مع المسيح في قبره لما تدخل الكنيسة ما تلاقيش قبر تلاقي سما الدنيا لابسة أبيض ونور وهيصة وزيطة وكل شوية نلف في الكنيسة و... وحاجة مفرحة جدا طب ازاي ده المسيح في القبر أيوة ما هو المسيح دخل القبر بس خلاه سما وقال يونان دعوت من ضيق الرب فاستجابني واحدة من أجمل فضائل يونان بالرغم من غلطته الكبيرة إنما الراجل ده مليان فضائل منها انه اعترف قدام وثنيين بخطيته بالتفصيل لانه متواضع وهنا بقى صلاته تدل على ايمان ورجاء عجيب من اول كلمه بيقول دعوت من ضيق الرب فاستجابني الواحد يقول استجابني لما الحوت يفتح بقه لما يطلع انما هو من اول كلمه في الصلاه وهو جوه والدنيا ضلمه والريحه مش قوي غالبا انما فاستجابني طب استجابك ازاي مفيش حاجة حصلت لا هو عنده ثقة بدل انا صليت انا متأكد انه سمع ده الايمان بقى ايمان الاطفال بيقول استجابني مفيش حاجة ضيعت بس هو متأكد يفكرنا بإيليا النبي إيليا برضو من رموز الإيمان الكبار قال لأخاب اجري روح بيتك بسرعة لحسن خلاص المطر هيغرق الدنيا لأن هو اللي قفلها هو اللي قفل المحبس من ثلاث سنين ونص بكلمة فجي يفتح المحبس علق قال له يا رب افتح مفيش رد مفيش رد وهو قايل للراجل روح بسرعة ده ما يصحش المطر هيغرق الدنيا فجاب الولد قال له خليك كده على راس الجبل بص لازم في سحاب ولازم في مطر ما انا اللي قفلت فسجد للارض وقال له يا رب افتح قال له يا ولد في حاجه قال له لا مفيش حاجه طب ايه الموضوع علق انما هو ما رجعش في كلامه لانه كان متاكد انه لازم ربنا يفتح حتى بعد مرة بعد اتنين بعد عشرة بعد ألف هو لازم يفتح فما كانش ورا غير كده يسجد ويصلي يا ولد ها في أخبار يقول له فيش أخبار يرجع تاني ما تشككش وما تهزش وما قالش لحسن ويمكن و... لا هو عنده ثقة انه طلب الطلب خلاص النهاردة بكرة بعد مئة سنة زي ما يحب ربنا بس خلاص مش هيرجع في طلبه دعوت من ضيق الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي برضو احساس حلو ان الواحد يبقى متأكد ان صوته مسموع عند ربنا كلمة جميلة يقولها المرنم داود يقول أحمدك يا رب لأنك استمعت كل كلمات فمي ليس كلمة في فمي إلا وأنت يا رب عرفتها يعني ما فيش كلمة وقعت لا ده ربنا مفتح ودانه قوي كل كلمة واصلة مية في المية عشان كده في سفر الجامعة يقول ايه لما تيجي تكلم ربنا لتكن كلمات قليلة يعني نصلي قليل لا يعني فكر في كل كلمة بتقولها لأن الرب عالي في السماء وأنت على الأرض فخلي بالك ربنا فتح ودانه ما تقولش أي حاجة ربنا مركز معاك استغل الفرصة خليك واعي لكل حاجة بتقولها صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار طبعا هو إحساس عجيب محدش فينا ممكن يجربه أو يخ... يكون داقه هل ده إحساس واحد جوه غواصة أنا برضو عمري ما ركبت غواصة بس متخيل كده يعني أنه سامع صوت بحر براه واخدين بالكم هم في جوف الحوت طبعا علميا ثبت ان الكلام ده ممكن ينفع لان هو مش في بطن الحوت كان اتهضم لا ده في تجويف في راس الحوت الحيتان الضخمه في تجويف جزء من جهاز التنفس مرتبط بالحلق بتاعه فزي اوضه القرار يسموه فبيطلع الفضلات فوق والاوضه دي فيها هواء عشان كده يقدر يعيش فيها انسان واخدين بالكم لانه بيحتاج يعني اللي يدرس منكم علم الحيتان اكتشف انها منطقيه جدا لكن هو ما اتبلعش جوه على البطن فهو قاعد في الاوضه دي اللي فيها تهويه وتكييف انما سامع بقى صوت البحر وتحت وحواليه شويه سمك بيلعب غالبا فبيقول له احاط بي نهر احاط بي نهر يعني في شويه ميه طبعا حواليه فما يقدرش يقعد ولا ينام غالبا فقعد ثلاث ايام على رجليه ما مش هيعرف يقعد ولا ينام عشان هو مش راضي يصلي طب هتصلي بالعافية وانت واقف وثلاث ايام جازت فوقي جميع طياراتك ولججك قال له انت عملت كل اللي عاوزه يا رب بقيت ايه بتسويني جازت فوقي جميع طياراتك ولججك موجة موجة واخدها كده ايه سامعها وحاسسها وشايفها وكل حاجة فقلت قد طردت من امام عينيك ده بقى الهاجس اللي يجي الواحد مع الإحساس بالذنب إنسان بيحب ربنا وكان له عشرة طويلة وإذا كان هو الشخص اللي أقامه إليه في يوم من الأيام كطفل يعني في في علاقة قديمة قوي إنما مع العملة اللي عملها دي كان عنده إحساس بيقول له خلاص أنت اترفدت أنت ما تنفعش تبقى نبي اللي زيك ما ينفعش يبقى بتاع ربنا تاني فقلت هنا قلت في نفسي يعني هنا بقى الهواجس والشكوك الغلط اللي بيرد عليها خلي بالكوا دايما في الأزمات يحصل حوار داخلي بين صوت ضميرك وصوت الروح القدس ضميرك بيقول لك انت وحش ما تستاهلش والروح القدس يقول لك ربنا بيحبك ومستنيك ويفضل الحوار ده شغال قلت قد طردت من أمام عينيك ولكني هذا الصوت الثاني بقى ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك رجاء غريب استجابني سمعت صراخي أعود أنظر هيكل قدسك الهيكل في الوقت ده كان موجود هيكل سليمان كان قبلها ب 200-300 سنة فكان الأنبياء حياتهم في الهيكل زي الكاهن فينا حياته المذبح والهيكل فتخيل بقى ما يتحرم منها دي كان حاسس انه اتطرد انما بيرد على نفسه يقول لا هقف قدام ربنا تاني لازم ادخل الهيكل تاني قد اكتنفتني مياه الى النفس الحكايه بصوا الميه في دايره كبيره قوي اسمها البحر وفي دايره تاني اسمها النهر انما هو اللي تعبه دايره تالته جوه حاسس في ميه دخلت جوه هي ما يقصدهاش جسديه هو حاسس مخنوق من إحساس الذنب ومفيش مانع شوية خوف شوية رعب شوية قلق مش عارف عمره ما سمع عن حد دخل حوت وطلع القصة اللي فاتت كانت مخيفة بحر هايج واضطروا يرموه والناس اكتنفتني مياه إلى النفس لما الواحد يكون حاسس انه من جواه بينهار او بيسيح او بي بيتكسر من جواه أحاط بي غمر التف عشب البحر برأسي إحساس الذل بقى طبعا مفيش مانع سمكة إيه تتشاقى شوية وت... وتسرح في شعره كده وشوية عشب كده يلاقيه ملزق في جسمه وهو جوه الحوت بس الذل ده مطلوب في وقت التف عشب البحر برأسي نزلت إلى أسافل الجبال طبعا هو مش عارف بقى الغواصة واخداه فين دلوقتي تحت أنهي جبل وفي أنهي بلد هو مش عارف معهوش أي استعلام فبيقول مش بعيد أكون تحت آه تحت الأرض بمسافة دلوقتي مغاليق الأرض علي إلى الأبد أو ده رجع الصوت التاني بتاع الضمير أنت أصلك اللي زيك ملوش غير جحيم جهنم ربنا قفل عليك وأغلق عليك إلى الأبد ده الصوت التاني صوت المتعب صوت الضمير عشان كده على طول لازم في ثم أو لكن ثم أصعدت من الوهدة حياتي هي دي الحتة اللي بتفسر لنا ازاي يونان مات وقام هو قال أنا اتقفل علي باب إلى الأبد ده الحكم الحقيقي ده المفروض الواحد فينا يدخل الجحيم ما يطلعش بسبب خطاياه لكن في لكن في ثم أصعدت من الوهدة حياتي لازم تقوم الوهدة دي يعني الجحيم أو القبر أو كده أيها الرب إلهي حين أعيت في نفسي ذكرت الرب لما جالي إعياء شديد لما فقدت الأمل لما حسيت أنه اتخنقت من إحساس الذنب والخوف قلت يا رب ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك برضو الهيكل فارق معاه قوي لأنه أي رجل لله بياخد قوته من المذبح من الهيكل فبيقول له نفسي أقف دلوقتي وأصلي لك على المذبح بتاعك إنما وأنا بصلي في جوف الحوت اقبل طلبتي على مذبحك في آخر الدنيا أنا مش عارف أنا فين من الهيكل دلوقتي إنما جاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم ده بيوعظ من الحوت ده بيقول رسالة لينا ولكل الأجيال من بطن الحوت رسالة اتعلمها بعد درس صعب بس رسالة مهمة جدا انت في نعمة اوعى تسيب النعمة اللي في ايدك طب ايه اللي يخليك تسيب النعمة ان تراعي اباطيل كاذبة يعني ايه يعني يدخل في حياتك حاجة جديدة باطلة كذابة تراعيها تديها عقلك وقلبك تترك نعمتك طب ليه طب ربنا ساتر عليك ومديك نعمة ومديك هنا و... ليه تراعي أباطيل كاذبة فتترك نعمتك هو طبعا بيتحسر ده أنا كنت ابن عز ده أنا, أنا كنت ب- بكلم ربنا كده ده أنا النبي ده أنا اللي ب- بالإيمان ممكن أغير شكل الدنيا أنا أوصل للذل ده ليه لأنه راعى إثما فاكرين الآية بتاع بتقول إن راعيت إثما في قلبي لا يستجب لي الرب يرعى الإثم يعني إيه؟ يعني يهتم بحاجة غلط ينشغل بموضوع غلط هنا يونان انشغل بحاجة غلط قد تكون كرامته فرفض يروح نينوى قد تكون تعصبه فراعى هذا التعصب اهتم بالفكرة البطالة دي ان الأمم ما يستهلوش رفض وصية ربنا فترك نعمته فكأن ده عنوان السفر كله هي دي الرسالة الأولانية والأهم في, الرسالة في, ال- في السفر إن حتى الأنبياء اللي في النعمة وفي العز لو راعوا إثما وراعوا باطلا كاذبا هيتركوا نعمته فهو بيقولها لنفسه وبيقولها لنا وبيقولها لكل الناس الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم أما أنا فبصوت الحمد أسبح لك لا ده أنت زودتها بقى جوه بطن الحوت وهتذبح وبصوت الحمد يعني ابتدى يسبح دخل في هسات دخل في تسبيح خلاص قلبت معاه بعد شوية كده تنهدات إلى تسبيح تسبيح معناها فرح ده سفر مفرح لكنه الفرح بدأ فين العجب العجاب انه بدأ في جوف الحوت أول بشاير الفرح كانت في أصعب لحظات الإنسان ده فرح ما بدأوش قبل كده بصوت الحمد أسبح لك فرحان جدا فرحان ازاي ده اللي بيحسه الشخص وهو في شدة التجربة لما يصلي صح وأوفي بما نذرت وفي طب مش تستنى لما تطلع وتشوف هتوفي ولا مش هتوفي قال لا لا انا هطلع وهوفي النذر اللي عليا للرب الخلاص يعني ايه ما هي اصل ربنا اللي في ايده الحل الحوت مش هيفتح غير لما يقول له افتح يا سمسم ملهاش حل تاني لازم يقول له افتح فللرب الخلاص فانا عارف هو ربنا كان عاوزني اتوب اديني توبت يبقى لازم هطلع فاهم ربنا كويس يعني محدش يفتكر ان يونان انسان شرير لا هو وقع وغلط لكن هو فاهم ربنا واخد عليه مجربه كتير فعارف ان ربنا طيب فعارف ان الصلوة دي هتفرق وهتغير مجرى الاحداث فامر الرب الحوت اول ما قال له للرب الخلاص قال له حاضر امر الرب الحوت فقذف يونان الى البر خلاص كده ما هو ده المطلوب من الحوت متشكرين روح خد حالة حسابك وامشي الحوت هو ده الغرض بتاعه علقة سخنة صحيح بس هو كده خلص دوره أمر الرب الحوت كلمة عجيبة وجميلة أمر الرب البحر فهاج وأمر الرب الريح فهاجت وأمر الرب الملاحين فنطقوا وأمر رب الحوت ففتح بقه كل ده ليه؟ عشان يونان يفوق وده اللي بيحصل في حياتنا كل يوم ربنا يؤمر كل الظروف وينطق كل الأحداث عشان تقول لك حاجة بس الشاطر اللي يفهم ثم سار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا طبعا الواحد فينا ساعات يفكر يقول ايه ده انا لو مكان ربنا كنت جبته بقى ايه سويته يعني ايه مش احنا شفت بقى يونان لما انت مشيت ورا دماغك حصل ايه مش كان المفروض تمشي ورايا من امتى انا اقول وانت ما تسمعش الكلام ولا كلمة ولا عتاب ولا اي نوع من المؤاخذة كأن ولا حاجة حصلت ربنا ده عجيب صحيح ولا كأن في حاجة قال لي يونان روح نينوى كأنه أمر جديد كأن اللي فات ده خلص أمر الرب يونان قائلا قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها روح ونادي عليها الندى اللي أنا هقول لك عليه فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام بصوا خلي بالكم هو قعد ثلاث أيام في الحوت نينوى مدينة كبيرة نسبيا في زمانهم تتلف في ثلاث أيام أظن اللي قعد ثلاث أيام في الحوت لو قال له لف 30 سنة يلف بس بلاش حوت ثلاث أيام في الحوت يعلموا الواحد الأدب ده هي المأمورية ثلاث أيام وصادها كان ثلاث أيام على رأي أبونا تدرس لما كان يقول الواحد مفروض يصلي قد ما بيخدم طب أنت صليت ثلاث أيام بالعافية هتخدم ثلاث أيام فقال له يلا معاك مأمورية ثلاث أيام تلف البلد تخلصها فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ايه بقى الكرواتة دي بقى كرواتة من أول طب ده احنا لسه طالعين من الحوت يعني اختش يكون في أسد بعد كده ولا حاجة يعني ده ملحقناش إنما الواحد فينا صحيح يوعد وي... ويلتزم وبتاع أول ما تبقى الدنيا يعني شدة شوية أول ما تفك يفاصل ويقاوح ويراجع الموقف فلفها في يوم ونادى وقال بعد أربعين يوما تنقلب نينو يا ترى هي دي الرسالة اللي قالها له ربنا وقال له نادي المناداة التي أنا مكلمك بها مش عارفين الوحي ما قالش بالظبط هي دول الكلام اللي قاله ربنا اليونان يقوله ولا ما قالش كده أصل الواحد متعود إن ربنا يقول إيه توبوا لحسن مش دي طريقة ربنا دايما توبوا يا ناس شركوا زاد ده ممكن يحصل ويحصل كفاياكم إنما هو جاب آخر حتة بس في النص اللي هي إيه هتخرب بعد 40 يوم هتخرب طب وهو ده كلام يخلي الناس تتوب ايه يعني الكلام اللي انت قلته فتلاحظوا انه ما نعرفش هو كل جزء كبير من الرسالة وقال اخرها ولا قد تكون هي دي الرسالة انما هي رسالة قصيرة جدا ورسالة بصراحة غير مشجعة بعد أربعين يوم تنقلب المدينة بس خمس كلمات إنما الرسالة الصغيرة دي المختصرة جدا اللي ما فيهاش أي رجاء ولا أي وعد بالغفران ولا أي احتمال تغيير في المصير كانت كافية إن الشعب ده كله اتغير عشان كده ربنا يسوع قال لهم شوفوا دول تابوا بمنادات يونان شوفوا احنا سمعنا وعظات في التوبة قد ايه بشعر راسنا انما دول سمعوا خمس كلمات وكلام بصراحة ما يديش أمل لا بيقول لهم يتوبوا ازاي ولا بيقول لهم احتمال لو تابوا ربنا يغفر ويسامح ما قالش أهم كلمتين هو كل اللي قاله قرار الإعدام بس محدش عارف فيها استئناف فيها طعن فيها ما فيش فاهمين حاجة هم بعد أربعين يوم تنقلب المدينة فآمن أهل نينوى بالله لابد أن يسبق التوبة إيمان مفيش حد بيتوب بدون إيمان اوعى تفتكروا ان في حد بيتوب توبة مسيحية ما يكونش عنده إيمان ما هو الإيمان هو اللي بيحرك التوب لو انت مش مصدق ان في دينونة هتتوب ليه لو انت مش مصدق ان المسيح مات عشاننا هتتوب ليه لو انت مش مصدق ان الخطية تودي جهنم هتتوب ليه فمصدق دي هي اللي هتحرك التوب الناس دول امنوا واحد مش عارف امنوا ليه مش عارف صراحة امنوا ليه بعض المفسرين بيقولوا مش بعيد يكونوا عرفوا حكاية يونان لأن ربنا يسوع قال تعبير بيشاور على دي بيقول كما كان يونان آية لأهل نينوى فكونه كان آية يعني هو في ذاته قصته دي هي اللي بهرتهم وخوفتهم وقالت اللي قالوا اللي يطلع من حوت صاحي لا ده جاي لنا من عند ربنا ده يبقى بتاع ربنا صح زي ما كان يونان آية للملاحين كان يونان بالرغم من خطيته آية لأهل نينوى بذاته كده بشخصه بقصته آمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيره طبعا دول الناس ما حدش علمهم التوبة يعملوا إيه يلبسوا الخيش يقعدوا على الأرض يجوعوا ما ياكلوش يتذللوا ويقولوا يا رب ارحم يعرفوش يقولوا حاجة تاني وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسي وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظماء قائلا لا تزق الناس ولا البهايم ولا البقر ولا الغنم شيء هم مش فاهمين لا يكونوا البقر غلطانين احتياطي هم مش عارفين ما هم ناس بسطة جدا وجهلة روحيا جهلة هيصوموا كل حاجة الرضع يصوم والبقر يصوم ما هو هذا الإله العجيب المجهول مين يعرف يرضيه على قد ما نعرف هنرضيه لا ترعى ولا تشرب ماء منع الراعي ومنع شرب الماء وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة ويرجع كل واحد عن طريق الرديء هنا الناموس الطبيعي يسموه يعني إيه الإنسان البدائي يعرف يتوب يتوب يعني إيه يبطل الغلط ويقول يا رب سامحني هذه التوب دي محدش علمها له فعملوا كده يرجعوا عن الغلط ويقولوا يا رب ارحم ويتذللوا بكل أنواع التذلل اللي يجي في بالهم لعل الله لعل الله محدش مديهم رجاء يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك طبعا فعلا مثل في التوبة يعني احنا كلنا صغيرين جنب الناس دول النهاردة بنفاصل نقول نصوم للساعة 3 ما كفاية 12 ولا طب نخليها 2 طب إنما الناس دي لأنها عرفت إن فيها هلاك صاموا لما ناس كانت منهم بتقع من الصوم احنا طبعا ما بنعملش الحاجات الزيادة دي مش مطلوب نصوم البهايم ولا الردع لكن الناس دول في تطرفهم كانوا مثل أعلى في الإحساس بالخطورة هل أنت في توبتك حاسس بالخطورة دي مسألة حياة أو موت ويا ريتها حياة أو موت دي يا أبدية راحت يا أبدية جت الموضوع أخطر من الحياة والموت كمان فهم حسوا بالخطورة فخدوها جد قوي ومحدش علمهم حاجة ضميرهم اللي كان بيقول لهم فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الردية ندم الله على الشر طبعا كلمة ندم كلنا فاهمينها كدارسي كتاب مقدس أن دي الكلمة اللي في في القاموس البشري يعني انت لما ترجع عن قرار خدته اسمها ندم فربنا بيستخدمها عشان يقرب المعنى انما هل ربنا ما كانش عارف انه هيعمل كده طبعا كان عارف كان عارف انه هيسامح بس ما رضاش يقول كده عشان الناس تاخدها جد فبان قدام الناس كانه رجع في كلامه لكن ده مش رجع في كلامه لانه ما كانش عارف اللي هيحصل فرق كبير عشان كده في آية في حزقيال تقول هل الله إنسانا فيندم يعني اوعى تفتكر انه بيندم ندم الإنسان العادي ده مجرد تعبير عن تغيير القرار والقرار لما ربنا قاله من الأول كان عارف كويس هيعمل ايه بعد كده او ابسطها لكم بمثل لانها بتعمل مشكلة عند بعض الناس الكلمة دي ما يكون فيكم أب عاوز يشد على ابنه عشان غلط غلطة جامدة يقول له طيب بص النهارده بالذات مفيش فسحه كون متفق مع مامته انها تروح تقول له شفت بابا زعل ازاي ما انت برضه كنت غلطان تعالى بقى نعتذر ونقول له يا بابا مش هنعمل كده تاني ونحاول معاه مؤامره بين الاب والام شغل كبار يعني فايه الولد يصدق ويروح لابوه ويقول له سوري يا بابا مش هعمل كده تاني وبتاع يقول له خلاص المره دي بس اخر مره فالأب يبان أنه رجع في كلامه هو من الأول ناوي واخدين بالكم بس هي كانت إيه سيناريو كده بس عشان الولد يتربى فربنا كان ناوي يسامحهم لأنه بسابق علمه شاف لكن ما كانش هيقول كل حاجة من الأول فغم ذلك يونان غما شديدا يا يونان كفاية بقينا في اصحاح أربعة نتعدل بقى يعني الدنيا ماشية حلوة قوي الناس تابت المفروض ان يونان يبقى فرحان المأمورية ناجحة تمام أكثر مما يتوقع إنما كشفت ما في قلبه كشفت لنا اللي حصل في إصحاح واحد هو ليه مرضاش يروح حاجتين بيفسروا دي الأولى إنه مش بيحب الناس دول فلأنه مش بيحبهم رايح مكره ولأن ربنا سامحهم وكافئهم حاجات غيظ بالنسبة له تغيظ الحتة التانية بقى ايه غم ذلك يونان غما شديدا فاختص وصلى الى الرب وقال اه يا رب قولوا انتوا بقى الحتة التانية أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم دي غيظابة بطيء الغضب وكثير الرحمة نادم على الشر في حتة كبرياء أو في حتة ذات أو في حدة أنا كلمتي ما تنزلش هروح أقول لهم بعد 40 يوم تتقلب المدينة وأطلع بعد كده كلامي في الهوا يعدي ال 40 يوم وما يحصلش حاجة وأنا كنت عارف أصل إنك هتعمل كده شوفوا بقى عارف ليه عارف لأنه عارف ربنا إنه طيب شوفوا ربنا أطيب من الإنسان بكتير في التسامح وفي الرحمة مفيش إنسان يجي جنب ربنا فقال له أصل أنا عارفك أنت طيب هيضحكوا عليك و... وتصدقوا وبعدين تسامحهم اللي هيذلونا في يوم من الأيام دول فبيقول آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد أنا كنت في مرتاح في أرضي وقلت في بالي ما هو ربنا ده طيب بدل بعتني في مشوار يبقى لازم هيسامحهم في الآخر ما هي ما تجيش غير كده فهروح أقول كلام هيطلع في الآخر مش هيتعمل قال له عشان كده أنا هربت قال يعني شوف هو بيحلل لنفسه اللي كان عامله يعني بعد ده كله لسه برضه مع ان لما صلى اعتذر وتاب انما رجع يقول له بصراحه كان معايا حق الله علمت انك اله رؤوف طبعا ده لوحده درس يعني بالرغم ان احنا عمالين نشوف في يونان حاجات مش حلوه انما كام واحد فينا عنده هذه الثقه في ربنا كام واحد يقدر يقولها كده بملء الثقه علمت انك اله رؤوف ورحيم انا متاكد إنك طيب رؤوف ورحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر ما تحبش تعاقب حد أنا عارفك ما تحبش حد يروح جهنم مهما عمل أنا فاهمك عشان كده ما كنتش عاوز أروح لأني كنت عاوزهم يروحوا جهنم الآن يا رب خد نفسي مني لأن موتي خير من حياتي يا رب خدني دي غلطة كمان تضاف لرصيده طب لو صدقك ربنا دلوقتي هتروح فين وانت في الوضع دلوقتي ده ده تاني مرة يحكم على نفسه بالموت أول إصحاح قال ارموني في البحر كان يأس وهذه يأس تاني اهو في ناس بالرغم من مستواها الروحي ممكن تقع في حرب اليأس يا رب خدني خلاص ملياش لازمة ايه اللي مخليك يعني ده المفروض تبقى مهيص معاهم وفرحان بيهم حد يطول يشوف شعب كده تعادل حاله وبطل خطية يا رب خدني لأن موتي خير من حياتي لو ربنا واحد زينا بقى كان بصراحة رفضه تمام بقى قال له انت بتجيش بالذوق يعني مش معقول بعد ده كله تقول الكلام ده انما ربنا سأله سؤال بمنتهى الوداعة قال له يونان عاوز اسألك حاجة هو انت معاك حق في اللي بتقوله هل اختصت بالصواب هو انت شايف اللي انت بتقوله ده منطقي أم وتلاقي يونان ما ردش عليه خالص حاجة يعني هنا تحسوا بقى ان ربنا اللي بيمتص غضب يونان تصوروا مع ان يونان ملوش حق في اللي بيعمله خالص انما ربنا في اتضاعه كأب يونان بيلخبط وربنا بيطيب خاطر فبيقول له حبيبي بس فكر في اللي بتقوله معقول اللي انت بتقوله ده يكون معاك في حق تزعل ان انا طيب وسامحت الناس انا نزلت كلامك في الارض طب ما دي كلمتي انا مش كلمتك بعد 40 يوم تتقلب المدينه كنت انا بالاولى اللي اقول ما يصحش كلمتي ترجع بقى انا مش زعلان ان كلمتي رجعت وانت زعلان ان كلمتك رجعت هل اختصت بالثواب ساعات الواحد يبقى محتاج السؤال ده انت متغاظ ليه ربنا بيقول للواحد فينا كده مالك متغاظ على ايه انت اللي زيك المفروض يتحاسب ويتحاكم و... ايه اللي غيظك ده المفروض تبقى مبسوط وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة قفش تاني ومش عاوز يصلي وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة الظهر كان عشمان يرجعوا تاني يغلطوا فربنا يقلب عليهم أو عاوز يتفرج على التوبة لأنها توبة عجيبة تصرفات عجيبة الناس اتغيرت فعلا حالها 180 درجة رجعوا عن طرقهم الشريرة فأعد الرب الإله نفس التعبير اللي اتقال في الحوت أعد الرب الإله حوتا هنا المرة دي أعد الرب الإله يقطينا يقطينا دي بيقولوا حاجة زي اللبلاب كده بس العجيب كانت عندها order انها تطلع في يوم لانه مفيش وقت تطلع في سنة يكون اتحرق من الشمس فجاي اوردر عجيب ان اليقطينة دي تطلع وتضلل عليه في نفس اليوم فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه ده بالظبط زي واحد عمال يطبطب على واحد كده ويعمل له كوباية ليمون ويقول له طب بس ما تفكرش طب هدي أعصابك طب انسى الموضوع خالص خلاص بلاش نتكلم في نينوى دول بيعفرتوك بلاش بلاش السيرة دي ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما يبان برضه ان هو زي الأطفال يفرح قوي ويزعل قوي ثم أعد الله القصة مش راضية تخلص أعد حوتا وبعدين أعد يقطينة دلوقتي أعد دودة عمال ربنا يصغر في الأول كان بيشتغل بالحوت وبعدين باليقطينة دلوقتي بالدود عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست برضو دي إشارة أنه ممكن دودة تبوظ الدنيا يعني خطية صغيرة عاوز يقول له أنت في دودة ملخبطاك حاجة صغيرة مستخبية جواك هي اللي معفرتاك مخلياك محروق فيبست وحدث عند طلوع الشمس الشمس شدت بقى ما لقاش اليقطين اللي بتضلل عليه أن الله أعد ريحا شديدة طبعا ربنا أحكم الحكاية بقى فمش بس شمس ريح خمسيني شديدة عشان تعرفوا إيه طعم الحر صحيح فضربت الشمس على رأس يونان فدبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي تاني هذا النبي العظيم المشاغب إنما مثل جميل يدينا رجاء احنا بنعمل الحركات دي أكيد وأكتر إن احنا ربنا يدينا كتير ونرجع نخيب تاني ونقول كلام ملوش لازمة وربنا يطول باله ويرجع يحايل وبعدين مع أقل مشكلة نرجع نقفش تاني ونركب دماغنا ونقول أصل وفصل ويا ريت نموت و... الله فقال الله ليونان يونان مش راضي يصلي كل ده مستنيه يصلي قام ربنا قال له كلمك أنا بقى وأنت مش راضي تصلي هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة طب يا سيدي أنا مفوت لك من أجل نينوى هقول معاك حق تتنرفز دلوقتي معاك حق تتنرفز عشان موضوع اليقطينة فقال اغتصت بالصواب حتى الموت هو مستنيه يقول له سوري انا معيش حق طبعا انا بس كنت فرحان بيها اصل هو ما تعبش فيها خالص فالمفروض ما يعني ما يزعلش الزعل ده كله قال له لا طبعا متغاظوا معايا حق وبرضه ربنا في هدوءه العجيب يحتمل فقال الرب اخر كلمه بقى انت شفقت اشفقت على اليقطينه التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت يعني ايه اللي انت مزعلك لا تعبت فيها ولا ربيتها ولا قضيت معاها عشرة طويلة ولا حاجة زعلان كل الزعل ده أفلا أشفق أنا هذه العلاقة بقى زي علاقة يونان باليقطينة في علاقة أعمق وأعظم بين ربنا وكل البشر أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس ربوة يعني 10000 الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهايم كثيرة يعني إيه يعني قال له أنت حبيت اليقطينة جدا وفرحت بيها أنا بحب الناس جدا وانت حبيت يقطينة ما تعبتش فيها أنا تعبت في الناس جدا أنا معاشرهم يوم بيوم ساعة بساعة أنا عيني عليهم من قبل ما يتولدوا عاوز بسهولة قوي تتصور إن هم يهلكوا شوف أنت زعلت قد إيه على اليقطينة مش عاوزني أزعل على ناس بتهلك إزاي ده أنت ما عملتش حاجة وزعلت كل ده أنا حبيت أدوقك إزاي الحزن على الهلاك عشان تعرف قد إيه ربنا بيحزن على هلاك إنسان عشان تفرح لخلاص كل إنسان سفر مفرح جدا وينتهي نهاية عجيبة إنه بالرغم إنه أول إصحاح بيقول صعد شرهم أمام الله أتاري ربنا بيقول في باله إيه لا يعرفون ماذا يفعلون يمينهم من شماله الكلابة برضه ما يعرفوش حاجة طب لماذا ذكر البهائم الكثيرة الظاهر لأن البهايم صامت فربنا برضو إيه يعني بص للبهايم يعني عشان كده يقول مدينة عظيمة فيها ناس وفيها بهايم طب يا رب ما أنت يعني تحب الناس أكتر إنما الله محب للطبيعة كلها من أجمل الأسفار اللي تحس فيها الطبيعة واضحة بحر حوت يقطينة دودة بهايم واخدين بالكم يعني عشان كده من أجمل القصص حتى للأطفال ربنا محب البشر جدا ومحب الطبيعة جدا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد